بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد نص من اشعياء من اجمل النصوص اشعياء 25 طبعا انتوا عارفين ان اشعياء ده كانه كان عايش معانا في العهد الجديد ومن اكثر التعبيرات اللي كررها كتير قوي في ذلك اليوم فكان دايما عايش اليوم اللي جاي ذلك اليوم اشاره للصليب او ما بعد الصليب فهتلاقوا عشرات المرات قال في ذلك اليوم و... وكان بيشوف رؤى أشعية رأي أو نبي فكان ربنا بيكشف له حاجات كتير أوي أشعية 25 اللي هو الحفظ اللي عليكم هندرسه ونتمتع بيه يقول يا رب أنت إلهي أعظمك أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق لأنك جعلت مدينة رجمة قرية حصينة ردما قصر أعاجم ألا تكون مدينة لا يبنى إلى الأبد يبقى هو شاف إيه يا جماعة شاف, شاف خراب أورشليم فبيقول له أنا بمجدك يا رب بعظمك وبحمدك طب أنت بتحمده إنك أورشليم خربت ده انت المفروض يعني يهودي هو شاف قصاد خراب اورشليم في اورشليم جديده اتعملت في كنيسه العهد الجديد في افراح الكنيسه بتاعت الجديده فهنا بيقول انت يا رب معاك حق منذ القدم طرقك امانه وصدق كانوا يستاهلوا صراحه اليهود يستاهلوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا جعلت المدينه رجمه رجمه يعني كلها عباره عن شويه طوب والقرية الحصينة بقت شوية ردم والقصر بقى ما بقاش بقى عاجم كده فما عادتش شكلها مدينة لا يبنى إلى الأبد لذلك يكرمك شعب قوي يعني بقى هتستبدل الحكاية بشعب تاني قوي زيكم وتخاف منك قرية أمم عتاء أمم داخل على الأمم الحكاية لأنك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه ملجأ من السيل ظلا من الحر إذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط كحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم كحر بظل غيم يذل غناء العتاة يعني إيه الكلام الصعب ده بص معناها ببساطة هو طبعا الجزء ده هو الصعب شوية هنعديه وهندخل في الجزء اللي إيه أسهل وأقرب لينا إنما هو شاف نهاية عهد وبداية عهد شاف عهد قديم مع شعب عنيد لازم ينتهي بأن المدينة تخرب لأنه خلاص أورشليم دي افترت وقتلت الأنبياء وكملت لها بقتل المسيح أكملتم مكيال آبائكم يبقى إيه بيتكم يبقى خراب فلا يبنى إلى الأبد يعني خلاص العهد ده مش هيتفتح تاني أما شعب قوي فيكرمك من الناحية الحرفية اللي جم بعد كده دخلوا على أورشليم في وقت أشعية كرموا ربنا يعني البابليين اللي جم بعد أشعية والجماعة بتوع الفرس كانوا بيحترموا ربنا قوي بتاع اليهود يعني كورش الفارسي ده لسه له محاضرة بكرة براحتنا كده كورش ده كان شخص غريب جدا ملك فارسي إنما كان بيخاف ربنا جدا وهو اللي رجع اليهود يعمروا بلادهم تخاف منك قرية أمم عتاء يعني أمم كبيرة بيعملوا لك مليون حساب يا رب يعني شعبك ما كرمكش إنما الغرب كرموك وحاسين بيك ليه لأنك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه ملجأ من السيل كلها تعبيرات عن رعاية الله لشعبه الغلبان ماء ظل من الحر يعني إن كان سيل ربنا يحط إيديه كده إن كان حر يحط ظله وإنما نفخة العتاة كسيل على حائط يعني إيه مهما نفخوا العتاة دول ما يقدروش يعملوا حاجة يعني الموضوع مش قوة بشرية قوة إلهية يبقى الأول بنتكلم عن بشارة مفرحة أنت إلهي أعظمك أحمد اسمك أنا فرحان بيك يا رب فرحان بيك إنك ولدتني في العهد الجديد فرحان بيك إنك حاسبني من شعبك أنا عندي خبر حلو إنك بتحبني وإن أنا بقول لك أنت أبويا وأنت تقول لي أنت ابني وانت بتحضر لي السماء اذا الهي احمدك واعظمك وامجدك يبقى نقلنا عهد جديد ونتكلم عن افراح صنعت عجبا مين كان يصدق ان ربنا يجي الدنيا مين كان يصدق ان ربنا يموت بدلنا صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم يعني اللي احنا ما كناش فاهمينه دي خطتك من الاول ده قصدك انك تيجي اخر الايام وتتجسد وتفدي البشريه امانه وصدق يعني كل اللي قلته يا رب طلع معاك حق فيه وحصل يبقى النص هنا بيتكلم عن خلاص الأمم ورفض اليهود ودي واضحة جدا في العهد الجديد إنما أنا عاوز أركز على قبول التائبين صرت كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس احنا مش هندخل السماء بشطارتنا مهما اجتهدنا مش هندخل السماء بشطارتنا احنا هندخل السماء بائسين هو حصن للبائسين هندخل السماء مساكين لأن طوبى للمساكين بالروح إيه؟ له ملكوت السماء فلازم الواحد يحافظ على شعوره الدائم أنه مسكين وبائس والحمد لله المفروض أن الشعور ده قريب لينا لأن إحنا فعلا كده يعني إيه إحنا فعلا روحيا مساكين وروحيا بائسين فين إحنا جنب القديسين فين إحنا من المطلوب في الإنجيل في مؤتمر قريب قلت لهم تعالوا نقرا الموعظه على الجبل وناخد نمر معرفش منكم كان ناس حاضرين كل واحد يدي نفسه نمره موعظه على الجبل مثلا فيها 100 وصيه اللي جايب نص في المية واللي جايب اتنين واللي جايب خمسة واللي جايب كلهم مفيش فايدة يعني فطلعنا بنتيجة واحدة ان احنا هنمسك في اول تطويب طوبة للايه للمساكين طالعين مساكين بالثلث يعني محدش معدي عشرة في المية حد طبعا طب وماله ما انت مش هتقدر تعمل كل اللي قاله ربنا بس يكفي انك تحافظ على شعور يا رب انا مسكين انا فقير انا جاي لك شحات انا مش كويس انا همسك في ستوب العشار واعمل زيه انا مش هعرف اقول غير ان انا خاطي وانت عليك كتير انما لو من هنا الالف سنة مش مئة سنة مش هعرف اعمل كل المطلوب فهنا أنت حصنا للمسكين اللي هي فكرة الصخرة تاني إن الحل يا جماعة مش إن إحنا نصلح نفسنا مية في المية يمكن ما نلحقش ومش هنقدر الحل إن إحنا نتمسكن نتمسكن يعني إيه نكتشف إن إحنا مساكين مش نتمسكن تمثيلية لأ نتمسكن يعني نعرف كويس إن إحنا فقراء روحيا وإن إحنا عاجزين عن تصليح نفسنا وده يخلي ربنا يستر علينا ملجأ من السيل يعني لما يجي سيل من الأفكار احميني يا رب الحقني يا رب حوش يا رب عن دماغي اللي هتنفجر دي ظلا من الحر لما تبقى تجارب شديدة أو ربنا يضلل عليك كده فتشم شوية هوا فربنا بيستر علينا لما نكون ضعاف ونلجأ إليه في نفس الوقت تخفض ضجيج الأعاجم كل المتكبرين وإيه اللي شايفين روحهم دول يذل غناء العتاء يعني اللي شايفين نفسهم أقوياء واللي مستغنيين عن نعمة ربنا واللي شايفين بمجهودهم يقدروا يتبرروا دول يدانوا زيهم زي الأشرار يعني في ثلاث فئات أساسية رايحة الجحيم الجهنم فئة اللي رافضين ربنا تماما فئة غير المؤمنين بربنا أساسا فئة المتكبرين روحيا بعيد عنكم اللي شايفين نفسهم كويسين روحيا برضو مع دول عشان يقول عشان كده يقول يجعل نصيبه مع الخائنين طب ده كان شغال عندك يا رب في مثل الوكيل بتاع لقى 12 قال يجعل نصيبه مع عديم الإيمان الله طب دول عديم الإيمان وده وكيل أعمالك يقول لا زي زيه نفس النصيب لأن هو بكبريائه اتسوى بواحد غير غير مؤمن وغير تائب وبعدين يقول ايه الجزء ده بقى اللي عاوز اخد فيه وقت ويصنع رب الجنود شوفوا الأخبار الحلوة بقى يبقى الخبر الأولاني أنه كفاية على كده أورشليم واليهود ربنا هيلم البائسين والغلابة وياخدهم ويقول أنتوا تبعي أنا غطيكم بس خليكم بائسين ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب تاني بفكركم أول ما تيجي الشعوب أو الأمم نعرف على طول أنه ده إيه فكر جديد لأنه زمان يكرهوا الشعوب ويكرهوا الأمم طب إيه بقى اللي ربنا بيحضره لجميع الشعوب في هذا الجبل صبح كنيسة وليمة سماء أتاري ربنا بيحضر وليمة وليمة سماء يعني إيه مش عايزين نتكلم فيها كتير عشان الصيام لكن سماء يعني إيه ذبايح بقى لما يكون واحد غني قوي يذبح براحته وليمة خمر على درد سماء ممخة ممخة عارفين يعني إيه تنز كده يعني سمنة بقى وبتاع مفيش داعي يعني وإيه دردي مصفى ال- الخمر الغالي قوي سموه الدردي المصفى يعني أجود أنواع الخمور اللي هي الكروم الغالية قوي طب ده ربنا عامل وليمة على مزاجه إيه بقى الوليمة اللي ربنا بيحضرها بنفسه لجميع الشعوب على طول مخنا يروح عهد جديد لما ربنا يسوع قال إيه عشاء عرس ابن الملك فاكرين الحكاية دي ويقول تعالوا لأن كل شيء معد خرافي ومسمناتي قد ذبحت يعني أنا عامل حاجة ما حصلتش يلا تعالوا ويفنى في هذا الجبل في الكنيسة في القعدة دي في يوم الوليمة دي بيحصل حاجة غريبة قوي يفنى وجه النقاب سنة النقاب معناه تاني النقاب الذي على كل الشعوب لا ده في نقاب على الكل استنى في غطاء مغطي الكل والغطاء المغطي به على كل الأمم أو المغطى به على كل الأمم إذا كل الناس متغمية كل الناس منقبة يعني معمية عن ربنا فربنا هيكشف الغطا والنقاب عن كل الشعوب يعني كل الناس هتشوف ايه هتشوف المسيح وكل الناس هتشوف جسده ودمه على المذبح كل الشعوب هيبقى عندها فرصة تحضر الوليمة دي طبعا دي على السماء لكن كمان على التناول الغطاء المغطى به على كل الأمم يبلع الموت إلى الأبد شوفوا الخبر الحلو ده في الوليمة دي انسى حكاية اسمها موت يبقى واحنا واقفين بنتناول بكرة عندنا شعور جميل قوي ان الموت ابتلع ايه اللي بلعه طيب الموت ده ما كانش بيغل... ما حد يغلبه ده الموت ده صعب مش كده لا بالموت داس الموت فيبتلع الموت عشان كده الجسد اللي بنتناول اسمه ايه اؤمن واعترف الى النفس الاخير هذا هو الجسد ها المحيي يبقى الموت اتبلع يبقى اول ما بتتناول الموت في جتتك يبطل ما تخافش من الموت خلاص الموت بطل ابتلع ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه ربنا بقى يطيب خاطرك ويحيلك ويقول لك ما هو كان لازم تتعب شوية كان لازم تعدي يومين في الدنيا وكان لازم أنا اللي أشيل الشيلة ما كنتش هتعرف تشيلها وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم دي كل دي رؤية لأشعية شاف وليمة ربنا بيحضرها للشعوب وليمة سماء على درب مصفى حاجة كده قبة في لو 14 ربنا صحك الحكاية بتاعت الأشعية دي وقال إيه أرسل الملك عبده في ساعة العشاء يقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء إيه قد أعد عشان كده احنا في العهد الجديد كأنها وليمة ربنا عزمنا عزومة ربنا عزمنا على السماء انتوا فاهمين كده عامل عزومة فانت هتقول له اصل انا مش فاضي مش فاضي ده انت معزوم على السماء مش معزوم على فرح ابن الريس معزوم على السماء نفسها وبعدين غير مشغول هتقول طب انا ما ينفعش يا سيدي ما حدش ينفع بيحموهم على الباب وبيلبسوهم عشان يدخلوا وخلاص فتيجي تقول انا ما ينفعش بس انت معزوم بنفس المعنى يقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقه يعني انت عامل لي يا رب وليمة ما كنتش احلم بيها في عين المضايقين اللي هم الشياطين الشياطين يتغاظوا جدا من وقفتنا قدام التناول مفيش حاجة تفرس الشيطان زي اجتماع الكنيسة حوالين الإفخارستية أكتر حاجة تهد مملكة الشيطان التناول لأنه خلاص أنت بتاخد عربون الأبدية وأنت بتتناول الموت اتهزم ما هو آخر عدو يبطل هو الموت فلما بتتناول يبطل آه يقول أسكت قدام السيد الرب صفانيا واحد يقول كده أسكت يعني ما تتكلمش كتير أنت مش هتعرف تعمل حاجة تعالى أقف ساكت كده وكله خلاص يعني إيه يعني انت ما تقعدش تقول انا هعمل واجيب واروح واسوي انت مهما عملت مش هتعرف تعمل حاجة لأن يوم الرب قريب لأن الرب قد أعد ذبيحة يبقى ربنا هو اللي حضر الذبيحة بنفسه المرة دي قدس مدعويه الحتة دي مهمة ليكوا كخدام تفهموها أنه في القداس بيحصل نوعين من التقديس الأراضين اللي هي الخبز والخمر يتحولوا إلى جسد ودم تحول سري غير منظور لكن أبونا يقول إيه يحل روحك على هذه القرابين فتصبح قدسا لقديسيك يطهرها وينقلها تعبير ينقلها يعني تتغير طبيعتها من خبزة وخمر عادية إلى تتنقل إلى طبيعة أخرى جسد ودم ويقول كمان يحل روحك القدوس علينا نحن يبقى الله يبقى الروح القدس بيقدس الذبيحة وبيقدس المين البهوات اللي جايين ياكلوا لأن لا البهوات ينفعوا ياكلوا ولا الذبيحة حد يقدر يقرب منها فتتحول إلى قدسات لإيه لقديسين فهمتوا اللي بيحصل عشان كده اللي بيجي متأخر بيجي حرامي انت اتقدست عشان تقرب طب احنا كلنا خطاء بس احنا جينا بدري عشان نحضر عملية التقديس سنتحول من خطاء إلى قديسين فنتناول القدسات انت داخل على التناول تبقى داخل خاطي مش داخل قديس تبقى ما تستاهلش طبعا تبقى جاي حرامي يبقى ينطبق عليك اللي قاله المسيح انت دخلت ازاي يطلعوه بره لان احنا جوه ال... ال... الوقت القداس بنتقدس احنا جوه القداس بنتقدس الروح القدس بيشتغل علينا ويسامحنا على اللي فات ويقدسنا عشان نقدر نقرب من القدسات فيقول الرب أعد ذبيحة وقدس مدعويه ويكون في اليوم ده في يوم ذبيحة الرب أعاقب الرؤساء تاني مين بقى اللي طالعين فيها وبني الملك الملك الأرضي اللي هو الشيطان وجميع اللابسين لباسا غريبا ها؟ فاكرين لما المسيح حكى الحكاية ايه اللي لابسين لبس غريب مش عاوزين يلبسوا المسيح مش عاوزين التوبة مش عاوزين المعمودية مش عاوزين الإيمان مش عاوزين اللبس بتاعنا الروحاني يعني لابسين لبس غريب جايين بأفكار الدنيا جايين شايفين نفسهم ينفعوا لا دول يطلعوا بره دول ما يتناولوش تعالوا نفهم حكاية وجه النقاب بقى يقول يفنى في هذا الجبل وجه النقاب حكاية النقاب أو الغطاء المغطى به على كل الوجوه اللي شرح الحتة دي بقى بولس الرسول قال أصل يا جماعة اليهود عينيهم متغطية لغاية دلوقتي والأمم كمان قال أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراية العهد العتيق باقي غير منكشف يعني ايه معلش فهموا الحته دي لان بولس فيلسوف ساعات ايه يفتح في الموضوع شويه هو كان ابتدى يتكلم عن موسى النبي امتى لبس البرقع لما شاف ربنا عن قرب وشه نور بقى يحط برقع برقع يعني غطا ليه الناس مش قادره تشوف ربنا اللي باين على وشه مش مستحملينه فلما يرجع للناس يرجع البرقع البرقع معناه ايه في حاجز بين اليهود وبين ربنا إنما موسى لأنه تبعنا بيحب ربنا لما يرجع يدي ظهره للناس ويطلع الجبل يشيل البرقع مش كده وشه في وش ربنا خلاص واخد على ربنا فموسى محسوب تبعنا فبيقول لغاية دلوقتي اليهود على وشهم برقع يعني ايه يعني ما بيفهموش اللي القصد بيه كتاب ما شافوش المسيح اللي مستخبي في كتابهم ما اكتشفوش المسيح اللي في كل كتب العهد القديم ما صدقوش المسيح الحقيقي المسيح اللي جه مات عشانهم فيبقى البرقع على وشهم فهمتوا؟ يبقى كل من لا يؤمن بالمسيح الإله متجسدا وفاديا على وشه إيه؟ سموها برقع سموها نقاب سموها غطا بس هي هي يعني إيه؟ مش شايف الحقيقة عشان كده احنا ما ندخلش غير المؤمنين القداس ليه؟ ما يقدروش في غطا على وشهم انما احنا في القداس بيحصل ايه؟ حتى الغشاوه تتشال وتلاقوا الشماس يقول ارفعوا عيونكم لتنظروا جسد ودم عمانوئيل إيه؟ يعني عينينا في عينيه اذا احنا ايه؟ هيقول دلوقتي ناظرين مجد الرب وجه مكشوف مش على وشنا برقع ولا نقاب يقول لغاية دلوقتي اليهود عند قراية العهد القديم هم اليهود لغاية دلوقتي بيقروا عهد قديم بس فوق وشهم برقع يعني إيه يقروا مش فاهمين يبقى يعقوب بيصارع ملاك الرب ما هو المسيح أهو ما تفهموها لا مش فاهمين ما هو أشعية بيقول هو ده يجي من عذرا لا برضه طب ميخا بيقول هيتولد في بيت لحم برضه لا طب أشعية بيقول فق... هيزق كذبيحة ك... كنعجة صامتة أمام لا برضه طب داود قال ثقبوا يدي ورجلي مفيش فايدة مخهم ترباز يقول لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى يقرأ موسى يعني كتب موسى والعهد القديم البرقع موضوع على قلبهم لكن لما موسى يرجع لربنا بيرفع البرقع فاحنا دلوقتي علاقتنا بربنا زي علاقة موسى زمان لما يرفع البرقع يقول أما الرب فهو الروح احنا الروح القدس فينا حيث روح الرب هناك حرية يعني احنا بنكلم ربنا كده عيني عينك وفي واحد بيدخل على ابوه حاطط برقع في واحد بيدخل على ابوه يستأذن 100 مرة خلاص ده ابوك بقى حيث روح الرب هناك حرية نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف أجمل تحقيق للآية دي في التناول إن إحنا إيه عارفين الغرض من اللفافة اللي بنحطها اللفافة غرضها مش عشان ما ندلدقش من بقنا يعني ما أنتم المفروض ناس يعني تاخدوا بالكم يعني مش دي القضية إنما القصد من اللفافة إنه إزاي أنا قادر أبص في مجد ربنا كده بوجه مكشوف فانت بتحطها وبتشيلها عشان تقول يا العز اللي انا فيه عيني عينك كده يا رب هشوف جسدك وشي في وشك كده على طول ايه اللي انا بقيت فيه ده ده عز كبير قوي ناظرين مجد الرب وجه المكشوف فانت يا دوب بتحط اللفافه في ناس تتربس تحط اللفافه مش راضيه تشيل يا عم الغرض تتشال يعني هي القصد في الطقس انك تحطها كده بس وتشيلها على طول عشان تتخيل الامتياز اللي انت عنده كما في مرآة اللي بيحصل كمان بقى انك انت لما بتشوف ربنا بعينيك بتتغير الى شبهه زي ايه انت بتتظبط عليه ادي اللي بيعمله التناول قراية الانجيل والصلبة والتناول بيخلونا بنتغير الى تلك الصورة عينيه من مجد الى مجد الحكاية ما بتقفش عند حد كما من الرب الروح يعني الروح القدس اللي شغال جواك عمال يزق في الاتجاه ده. آه آية تاني تفهمنا حكاية النقاب أو الغطا يقول يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون أدي نفس الجبل كنيسة وعلى محفلها الحفلة بتاعتها اللي الإفخارستية سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ليلا اللي هي حضور المسيح زمان عمود السحاب وعمود النار اللي هو الجسد اللي على المذبح دلوقتي لأن على كل مجد إيه غطاء نعملها في الطقس القبطي إزاي بالأوبروسفارين اللي هي اللفافة الطويلة دي اللي نغطي بيها وبعدين نرفعها وتلاقي الشماس بيقول إلى الشرق انظروا بصوا بقى بصوا شوف المسيح وسطينا أهو يقول هو ذا يأتي على السحاب وستنظر كل عين يعني اللي أوحوا هيشوفوه هيشوفوه والذين طعنوه كمان هيشوفوه وينوح عليه هيصرخوا ساعتها لأن طلع إيه طلع هو فعلا ربنا جميع قبائل الأرض يبقى فهمنا أنه يصنع رب الجنود لجميع الشعوب وليمة سماين إيه الوليمة اللي عاملها بمزاج قوي هي وليمة جسده ذبيحة نفس ومضبها لكل الشعوب ما عندوش بقى يهود ولا أمم خلاص عاوز كل الناس وهيعمل ايه ساعتها هيشيل الغطا عشان يقول لهم انا ربنا هتبان كمان شويه واخدين بالكم وهناكل من الذبيحه دي واحنا بناكل يحصل ايه يبلع الموت الى الابد عشان كده القديسين زمان كانوا يسموا التناول دواء عدم الموت كان احد اسماء التناول كده دواء عدم الموت تصور لو احنا جبنا من امريكا دواء يطول العمر سنه تدفع كام ادفع بقى مش كده الواحد يعني ممكن يدفع كتير طب اذا قلنا لك دواء ما يخليك ما تموتش ابدا هو ده الدواء بلاش بقى مشكلته انه بلاش عشان كده مش مست... مش مقدرينه قوي يبلع الموت الى الابد يبقى فعلا الموت بيبتلع من جسد المسيح جسد المسيح ابتلع الموت داخله لما مات المسيح مش الموت بلعه ده هو اللي بلع الموت واضحه الفكره فيبتلع الموت إلى الأبد أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي من هنا المسيح في يوحنا 6 كان مصر بشكل واضح جدا على فكرة إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه إيه ليس لكم حياة فيكم مفيش حياة أبدية من غير كده لو ما كنتوش هتاكلوا الجسد الدم مش هتعيشوا وكان مصر واليهود قالوا له يعني تدينا جسدك ازاي وده كلام غريب و... ومش عاجبهم الكلام مش هغيره مفيش كلام غير كده مش هقول غير كده وما وناس كتيرة رجعت وما عجبهاش الكلام قال لي تلاميذه عاوزين تمشوا أنا مش هقول غير كده ومش هرجع في كلامي لازم تاكلوا جسدي ودمي فبطرس قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك شوفوا في الاعتراف في القداس نقول كلمة جميلة قوي بقى إيه بحماس شديد آخر لحظة في القداس دي بتبقى سخنة قوي أؤمن أؤمن أؤمن أمين أمين أمين أعترف إلى النفس الأخير يعني متحمسين جدا هذا هو اللي أنا شايله ده الجسد المحيي المحيي يبقى أنت مش خايف تموت خلاص في حياة أبدية مدفونة في الجسد ده الذي أخذ ابنك الوحيد هذا الجسد اللي خده الابن الكلمة وتجسد به هو اللي هناكله عشان يدينا الحياة الأبدية يكمل ويقول العمل السحري للوليمة يقول إيه ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب وليمة سماين قلنا هيكشف عن النقاب والغطا ويبلع الموت وبعدين يعمل حاجة جميلة كمان ينزع عار شعبه ايه هو عار الشعوب عندنا آية واضحة صريحة بتقول ايه البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية يبقى ينزع عار شعبه يعني ايه يعني البركة الثانية العجيبة اللي بناخدها واحنا بنتناول ان العار بتاعنا خطايانا بتنزع يعطى عشان كده شوفوا بقى في القداس نقول يعطى ايه لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمينا الفكرتين يعطى لمغفرة الخطايا لأنه ينزع عار شعبه وحياة أبدية لأنه يبلع الموت إلى الأبد في أشعية ستة اللي عليكم حفظه برضه يقول مس بها فمي كمرة اللي خدها من على المذبح وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك دي خلاص أول ما بتدخل كده الخطية اتشالت ده إيماننا يا جماعة كأقباط عشان كده بنحب التناول قوي ان انت داخل تتناول once تناولت حسيت كل اللي فات اتشال بكل البلاوي عشان كده لما ابونا يقول لك لا ما تتناولش انت بتترعب انا حياتي هنا ابديتي هنا غفران الخطيه هنا فانا مستعد اعمل اي حاجه بس اتناول فهنا اتشال ينتزع الاسم ويكفر عن الخطيه ايه جميله قوي تقول انا انا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكر يعني أنا عاوز أسامحك عشان نفسي أنا أنا اللي عامل الوليمة أنا اللي بعيكم أنا اللي عاوز أدي غفران للناس كلها أنا اللي عاوز أفرح البشرية بالأبدية أنا جيت الدنيا عشان الناس تروح السماء مش عشان تروح جهنم لأجل نفسي أنا بعمل كده في ذلك اليوم الجزء الأخير بقى من النص يقال في ذلك اليوم في اليوم بقى اللي نتناول فيه في يوم الفداء في يوم العهد الجديد شوف التعبير اللي جاي ده جميل قوي هو ذا هذا اللي يقول هو ذا يبقى بيعمل ايه بيشاور او هذا هو يبقى لازم بيشاور يبقى في ذلك اليوم مش هنقول هو ذا او مش هنعرف نشاور لا دلوقتي المسيح يتشاف طوبى لعيونكم لانها تبصر فاحنا بقينا نشاور وابونا يمسك الجسد يقول جسد حقيقي ها كله موافق امين دم حقيقي ايوه يا ابونا امين هذا هو بالحقيقه الهنا امين امين امين هو ذا هذا الهنا انتظرناه خمسة آلاف سنة فجاء وخلصنا فهمت الفكرة وترك لنا جسد ودم على المذبح إلى أن يجيء فهمتوا المعنى يبقى هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاص زي اللحن الجميل بتاع هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ذلك فلنفرح ولنبتهج فيه ليه ربنا وسطينا بناكله أكل وبنشبع بيه وبتتشال الغطا اللي على العينين وبينتزع الخطية وبيبتلع الموت كل دي بركات بتحصل في السر عشان كده اسمه سر كأنه بيحصل جواك عجايب وانت مش دريان انت مش دريان ان الوقفة دي هي اللي هتدخلك السما جوه القداس برضه لما يقول في ذلك اليوم في ذلك اليوم دي قصة طويلة مع أشعية تحتاج مؤتمر لوحده لكن يقول مثلا يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا لنا مدينة قوية يعني احنا في كنيسة العهد الجديد بنغني ونقول احنا دلوقتي كنيسة لا تهزم لأن عرسنا وسطينا مسيح عمانه إيه إلهنا في وسطنا مش ممكن نتغلب يجعل الخلاص أسوارا ومطرسة يعني محاوطنا بخلاص وكده وتارس علينا عشان الشيطان ما يقدرش علينا أو في أشعياء 27 يقول في ذلك اليوم هو نفس اليوم اللي هو يوم الإفخارستية أو يوم الفداء بتاع المسيح يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لؤيسان الحية الهاربة يعني مين اللي يقطع راس الحية بتاعت زمان واحنا بنتناول تتقطع راس الحية يعاقب الشيطان على اللي عمله في البشرية الحية المتحوية اللي هي المكارة يعني ويقتل التنين الذي في البحر في ذلك اليوم في مرة تانية أنا عمال أجيب في ذلك اليوم بس يلتفت الإنسان إلى صانعه يعني الإنسان يكتشف إن اللي خلقه بيحبه قوي لدرجة يجيله ويفديه ويحط له الأكلة دي عشان تحييه وتديله حياة أبدية وتنظر شوف الدقة في التعبير تنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل يبقى احنا بنشوف بعينينا طوبى لعيونكم ويقال في ذلك اليوم ده نص تاني من أشعية برضو أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك يعني أنا سهل الغضب بس في اللحظة دي إيه بيتشال غضبك لأن أنت شلت عني الخطية هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن إلهي يهيه هو قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصي يكون في ذلك اليوم كل ده على اليوم ده قد كده اليوم ده شغله قد كده التناول شاغل أشعية قد كده عز العهد الجديد كان هو ده اللي يتنبأ به أشعية أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه يعني ربنا يلم بقى الشعوب كلها البقية البقية يعني البقية اللي مصدقة أن ده المسيح فعلا التي بقيت من أشور ومصر وفتروس وكوش وشنعار وحماء يعني إيه كل دول مش يهود على فكرة معنى كده إن إحنا ككنايس كلنا مش في الأصل يهود لكن يقتني بقية شعبه ويرفع راية للأمم في عندنا طقس جميل قوي قبل ما يتشال الابروسفارين تلاقوا في شماس عمل حته حركه كده يعمل ايه؟ يسحب الصليب ويقف الناحيه الثانيه ويرفع الصليب اول قبل ما ابونا يشيل الابروسفارين عشان يقول ايه؟ الرايه اهي اول ما تترفع الرايه بص شوف هيحصل ايه الغطا هيتشال اهو يبقى الصليب كشف لنا عن سر المسيح اللي وسطينا المسيح اللي على المذبح ويجمع من في اسرائيل ويضم مشتت يهوذا من أطراف الأرض يكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون على ضاربهم خلاص اللي شاف المسيح ومتكل عليه هيتكل على ذراع بشر بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل احنا في القداس نعمل ايه نحط كل الهم عنده ونقول له شيل الشيلة ملناش غيرك لا نعرف آخر سواك اتكلنا عليك يا رب عدي اليومين على خير ضبط المسائل برضه يقول ايه فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم يعني ايه الرجل الواحد طبعا مفيش غيره المسيح سبع نساء يعني ايه رقم سبعة رقم الكمال كل النفوس تتشعلق في المسيح وتقول له ملناش غيرك سبع نساء رمز لكل الغلابة اللي مش لاقيين لهم عاقل يعولهم ففي ذلك اليوم يقولوا ايه ناكل خبزنا اللي هو جسد المحي ها ونلبس ثيابنا استر علينا بنعمتك ويتحط اسمك علينا وننام بعد كده ندخل السماء على كده فهمتوا الفكره؟ يبقى كل نفس بتقول له ايه بس تديني جسدك وتسترني بثوبك نحن الذين اعتمدنا قد لبسنا المسيح وتحط اسمك عليا يبقى اسمي مسيحي فاسمك عليا وتنزع عاري أبقى أنا كده تبعك وبدل تبعك يبقى إيه داخل السماء على حسك في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا لأن نفس فكرة الستات دول هم الأغصان اللي في الكرمة ثمر الأرض فخرا وزينة للناجين والذي يبقى في صهيون واللي يترك في أورشليم يسمى قدوسا يعني اللي يقعد في الكنيسة كله محسوب قديسين قدوسا هنا بمعنى قديس يعني كل اللي جوه الكنيسة محسوبين قديسين بالبركة كده بالنعمة على حس القدوس يقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاص يبقى احنا عندنا في العهد الجديد امتياز مختلف ان احنا نشوف ربنا جسد ودمه على المذبح هذا هو واول واحد قال الحتة دي في العهد الجديد لما يوحنا الشاهد شاور على المسيح اول مرة وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وبعدها بآيتين قال أنا قد شهدت أن هذا هو ابن الله حمل الله وابن الله بس كان بيشاور احنا بقى بقينا نشاور نقول هذا هو الحمل هذا هو الابن هذا هو الله انتظرناه فخلصنا من هنا احنا مكملين على سكة فيلبس ونسنائيل كل ما نقول لواحد ما نقولوش تعال افهم افهم ايه معاش يفهم تعال وانظر لأن طوبى لعيونكم لأنها تبصر فعاوزين الناس تيجي تفتح عينيها ويتشال الغطا من على عينيها الغطا ده بيتشال بالمعمودية خلي بالكم في الأول القشور دي عشان يشوفوا المسيح ويؤمنوا بيه آخر جزء بجد لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل يعني ربنا خلاص حط إيده في الكنيسة مش هيشيلها هذا هو موضع راحتي ويداس مؤاب مؤاب رمز الايه دايما رمز للشر رمز للشيطان يبقى جوه الكنيسه وانت بتتناول وشبعان بالوليمه وعينيك في عينين المسيح وفرحان بنزع العار الخطيه وفرحان بابتلاع الموت ويمسح الرب دموع التوبه من عينيك وعمال تقول هذا الهنا انتظرناه فخلصنا يداس مؤاب يعني ايه الشيطان تحت الرجلين هنا بقى كما يداس التبن في ماء المزبله يعني الموضوع يبقى بسيط عشان كده كل اللي بيحبوا يصلوا القداس ويتناولوا بانتظام دوس الخطية مش صعب هما لما يدوسوا شوية تبن في مية مزبلة يعني قرف بقرف كده يدوسوا عليه وخلاص يعني فيبسط يديه فيه يعني المسيح يبسط ايديه كده في مية التبن كما يبسط السابح رمز للصليب فيضع كبرياءه كبرياء الشيطان مع مكايد يديه وفرح ارتفاع أسوارك مملكة الشيطان تنهار يضعه يلصق بالأرض إلى التراب يبقى مملكة الشر كلها بتنهار مع كل قداس في حياتنا وفي حياة اللي حوالينا عشان كده احنا بنعشق هذه الوليمة كل ده شافه أشعية قبل المسيح ب 800 سنة عشان كده لما قال المسيح أنبياء وأبرار إيه استهوا استهوا طبعا أشعية اتحنت فأشعية ستة ملاك طار ولمس شفتيه وقال له دي هتسيل خطيتك كان نفسه يتناول وبعدين شاف الوليمة كل الشعوب مدعية وهو مش هيلحق يحضر الكلام فكان مشتاق جدا لليوم ده زينا قال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء فاكرين يوم عماليق لما موسى عمل زي المصلوب كده وقعد يصلي أول ما عمل المنظر ده عماليق انهارت كلها قال له ما تنساش المنظر ده وبنى موسى مذبحا كان برضو إشارة للإفخارستية إن بعد الصليب قوة الصليب بناخدها من فين؟ من على المذبح جسد المصلوب هو جسد اللي على المذبح فكل القوة الرادعة للشيطان اللي في الصليب بنتمتع بيها بالتناول ودعا اسم يهوى نسي يعني ايه الرب رايتي اللي هي نفس علامة الصليب وقال إن اليد على كرسي الرب نفس التعبير اللي اتقال في أشعية يعني إيد ربنا هنا احنا بنلمس إيد ربنا كل ما ناكل جسده ودمه هذه هي راحتي إلى الأبد مفيش حاجة تريحني زي كده ها هنا أسكن لأني اشتهيتها مين شاطر يقول لي اشتهيتها دي ربنا قالها في المزمور المسيح قالها امتى أيوة سهوة استهيت أن آكل هذا الفزع يعني إيه قال أنا مشتهي اللحظة دي اللي قدم فيها جسدي للبشرية أنا بسكن هنا لأن هنا هقدم أغلى حاجة عندي هقدم ذبيحة حية إلى الأبد تنزع العار وتشيل ال- يبلع الموت وتمسح الدموع وتكمل الوليمة كده فهنا اشتهيتها نرجع ونختم بكلمة أساسات في الجبال المقدسة كل ده في الجبل يصنع الرب وليمة سماء على الجبل كل ده في الكنيسة احنا بنسيب الدنيا في الصيام وندخل الكنيسة عشان نتمتع برؤية المسيح وجسده ودمه وابتلاع الموت ونزع العار ومسح الدموع كل ده بناخده في وليمة الإفخارستية يحب الرب أبواب صهيون يعني وانت معت بعتبة الكنيسة كده ربنا بيبص لك بإعجاب لأنك انت خطيت العتبة يعني دخلت السماء قد كده باب الكنيسة جميل عشان كده كان يجي عند باب الكنيسة يعمل طقس حلو يبخر يقول يا رب اجعل بابك مفتوح على الدوام اجعل باب الكنيسة مفتوح على طول يا رب أفضل من كل مساكن يعقوب أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله يعني حاجات ما يتصورهاش العقل هتبقى في الكنيسة مين يصدق إن إحنا جوه الكنيسة ربنا وسطينا بنشوفه بعينينا وبناكله أكل و- ويتحول فينا إلى سر الحياة الأبدية يبتلع الموت وينزع العار ويمسح الدموع ونقول له هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد